أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وامتن عليه بنعمة الكلام ليكون بليغا فصيح اللسان وصلاة وسلاما على خير من علم القرآن على أفضل من علم القرآن سيدنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل اللهم بحولك وقوتك كل صعب علينا سهلا فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مع حكايات الحروف اه ما احنا قلنا حكايات الحروف دي غير حكايات الحروف الايه اللي كانت في رمضان ما زلنا بصدد الكلام عن حكايه حروف المد مراجعه سريعه كده قبل ما نخش في كلامنا الجديد آه تكلمنا عن حروف المد وقلنا هي الالف الماديه الساكنه المسبوقه بفتح والالف لا يسبق الا بفتح الواو الماديه هي الواو الساكنه المسبوقه بضم والياء الماديه هي الياء الساكنه المسبوقه بكسر وقلنا ان مخرج حروف المد هو مخرج الجوف والجوف هو خلاء الحلق والفم وقلنا ان الحركات الثلاث الفتحة والضمة والكسرة بيخرجوا من نفس مخرج حروف المد وبعد كده تكلمنا عن الأخطاء الشائعة في حروف المد وقلنا إن أول خطأ بيقابلنا وده منتشر قوي هو خروج صوت المد من الأنف إن أنا أقول قوم قين قا وصلحنا الكلام دوت وقلنا ازاي نتخلص منه قلنا نقولها كده قو قي قا وقلنا بعد كده ان من الاخطاء اللي بتقابلنا في حروف المد هي اماله حرف المد مش خروج بقى من الانف بقى الاماله ان انا اقول السوء السماء وده طبعا خطأ لان احنا كده بنعمل حاجه اسمها اماله وانا عندي حرف المد ايه ما فيهوش اماله عند الامام حفص طيب الخطا اللي بعد كده واللي قابلنا انقاص زمن المد او زياده زمن المد يعني انا عندي المد بيقاس بالحركات المد الطبيعي حركتين والمد بسبب سواء كان همزه او سكون المتصل والمنفصل في حال التقاء حرف المد بهمزه ما ينفعش ان انا ازوده لو عندي المد المنفصل بقصره حركتين يبقى حركتين ما يبقاش ثلاثه بوسطه أربعة يبقى أربعة ما ينفعش يبقى خمسة ولا ينفع يبقى ثلاثة والمتصل هكذا ما يقلش عن أربع حركات ويصل إلى ست حركات والمنفصل يصل إلى ست حركات ولازم ست حركات لا يقل عن إيه عن ست حركات وبعد كده تكلمنا عن ترعيد الصوت بالمد إن أنا أقول ولا الضاء قلنا الكلام دوت منهي عنه والعلماء قالوا أنها بدعة ابتدعها القراء وهي محرمة شرعا اللي هي ترعيد المد ويعني بعض الأخطاء اللي بيقع فيها بعض القراء بعد كده اتكلمنا عن إدغام الواو المادية في الواو المتحركة والياء المادية في الياء المتحركة وأنا ما ينفعش أن أقول آمنوا وعملوا هي آمنوا وعملوا والسبب إيه إن أنا أنقصت من زمن المد يبقى مهم قوي ان انا احقق زمن المد والا هعمل ادغام للواو الماديه والواو الماديه لا تدغم انا عشان ادغم لازم يكون عندي حرف ساكن ومتحرك والاثنين ايه اما متماثلين او متقاربين او متجانسين آه فيما عدا ذلك ما ينفعش ان انا اعمل ادغام وحروف المد ملهاش مثيل متحرك بيخرج من نفس المخرج فاقول آمنوا وعملوا ما اقولش آمنوا وعملوا الذي يوسوس ما اقولش الذي يوسوس ما ينفعش دي آآ آآ وبعدين قلنا من الاخطاء برضو اللي هي اضافه بقى الف ونقصان الف ودي اخطاء حدث ولا حرج في تغيير المعنى ان انا اضيف الف في القران او انقص الف من القران اضيف واو في القران او انقص واو من القران اضيف ياء في القران او انقص ياء من القران وده اخطاء يعني يعني بصراحه يعني انا بحزن جدا لما اسمع قارئ القرآن بيقع في هذا الخطأ ليه؟ لأنه من قبيل اللحن الجلي اللي لا تنفعله وضربنا أمثلة لذلك مثلا مثال مثال غير اللي احنا ضربناه في الحلقة الماضية إن الله لا يظلم الناس شيئا طيب لو أنا قلت إن الله لا يظلم الناس لا يظلم الناس لا يظ... يا أخي الله يهديك الله يهديك ده ربنا ما بيظلمش أنت بتثبت إن هو بيظلم نستغفر الله من هذا الكلام ما ينفع إن أنا أقول هذا القول طب السبب ايه ان انا انقصت من المد انقصت من زمنه فبالتالي ما اتحققش مع المد المد طبيعي حركتين لو قال عن حركتين يبقى الحركه هي اللي باينه بس وحرف المد ايه انتهى وقلنا الخطا الاخير اللي اتكلمنا عنه آه في الاخطاء اللي بيقع فيها من يقرؤون القران في نطق حروف المد قلنا الوقوف على المد بهمزه والضحى هي الهمزة موجودة هو فيه همزة بعد ال- ال- ال- الألف المادية موسى عيسى ما ينفع الكلام ده كده بقى أنا عملت إيه أضفت همزة طب السبب إيه ما احنا قلنا إن أنا قطعت الصوت عند حرف المد وحرف المد لا ينقطع عنده الصوت الصوت بيجري والهواء حروفه مد للهواء تنتهي ومعنى استكمالا لهذا ال- الباب أو آه لحكاية حروف المد هنتكلم عن حكاية الأخطاء أو الأخطاء الشائعة في الحركات الفتحة والضمة والكسرة ما احنا قلنا بقى أن الفتحة والضمة والكسرة بنات الحروف الضمة بنت الواو والكسرة بنت الإيه؟ الياء والفتحة بنت الألف لأنهم بيخرجوا من نفس المخرج ومقدار الحركة حركة واحدة يعني المد الطبيعي حركتين طب الحركة حركة واحدة يعني أقول مثلا قو دي الحركة قو ده المد يبقى أنا لو زودت الحركة هقع في مد طب أول خطأ بيقابلني إيه هو هيئة الحركة نفسها إحنا قلنا إن المد ليه هي- هيئات والحركة ليها نفس الهيئة حروف المد لها هيئات والحركة لها نفس الإيه الهيئة يعني الق- الضمة لابد لها من بروز الشفتين يقول الشيخ الإمام الطيبي وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة لازم أقول كده قو سو شو ضو لازم موط شفتين الأمام وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم أيوة المخفوض المكسور لا يتم إلا بخفض الفك إلى أسفل ما أقولش ق كده عملت إيه ما حققش الهيئة ق لازم أسقط الفك قي اسقط كده بينت الحركه بس ما بالغش بقى في الاسقاط واسيب الايه الفك نازل لتحت فتره طويله عشان ما اجيبش ياء ما اقولش قي كده دخلت في ماده على طول يبقى ايه قي اي سي شي ضي صي زي كل الحروف دي لازم لابد من هيئه للكسره تمام و والمفتوح بالفتح فهم الشيخ بيقول والمفتوح بقى افهمه انت طالما الضم لا يتم الا بمط شفتين الامام والك... وال- والخفض او الكسر لا يتم الا بخفض الفك الاسفل يبقى طبيعي كده الفتح لا يتم الا بانفتاح اقول ما اقولش قا صا ع ما ينفعش لازم اعمل ف- فتح ما بين الفكين قا سا ع شا ما سا واتفقنا ان حركات الفم دي مهم جدا ان انا احرك الايه الشفتين ومالناش دعوه بالناس اللي بتقول الفم لا يتحرك لان انا لو ثبتت هيئه الفم الحروف كلها هتبقى باهته ملهاش ايه ملهاش منظر ولا الصوت حتى بتاع الحرف ولا الحركه هيبقى طبيعي ومظبوط المبالغه اياكم والمبالغه تاني حاجه بتقابلنا في الاخطاء الشائعه في الحركات الاختلاس ان انا اختلس من زمن الحركة اما اقول يعظكم يعدكم انا عملت ايه كده انا اختلست من زمن الحركة امال هي ازاي يا شيخ يعظكم يعدكم الله يبقى انا وانا معنى كده ان انا لو انا جريت بالحركة يبقى اختلست اه وده بيغير في الصوت يغير في الصوت واحنا اتفقنا ان اي تغيير في الصوت غير مقبول بالمرة لأن احنا سمعنا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الرجال العدول صح ولا ايه فمهم قوي ان انا ايه اظبط الموضوع ده ما اقولش يعدكم يعظكم ان هذه ان هذه فين يا شيخ فين ال... فين حركه الفتح بتاعت النون ان هذه امتكم انها مش انها في... جريت ليه بالحركه عملت ايه اختلاس آه طيب يبقى ده الخطا اللي بيقابلنا الثاني في الحركات الخطا اللي بعد كده ايه حذف الحركه ودي بقى حدث ولا حرج كل حاجه هقولها حدث ولا حرج هسمعه دلوقتي بس بعد ما تصلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اما اجي اقول فجمع السحرة انا عملت كده ايه سكنت الحاء ليه لان عندي ثلاث فتحات حركات فتح متتاليه وما يكون عندي ثلاث حركات فتح متتاليه اسهل على اللسان ويسكن اما اقول معكم معكم انا عملت ايه كده ما انا سكنت العين اما اقول ولهن الربع مما تركتم ولهن الربع مما تركتم سكنت الباء ليه يا شيخ يا اخت سكنت الباء ليه ده الباء مضموم عليها ضمه كبيره كده باينه الربع هتلاقي الخطا ده غالب ما يكون لما يكون عندي حركات متماثله متتاليه يعني ايه صلوا على النبي اللهم صل وسلم اما الاقي ثلاث ضمات ثلاث فتحات سهل قوي تسكين الحرف اللي في النص ليه عشان اكسر هيئه الحركه اقول الربع الربع ولهن الربع مما تركتم ده صح الخطا ولهن الربع مما تركت فين يا عم الباء الباء انت كده قلقلتها وحتى ما عملتهاش للضم ده انت ايه سكنتها وعملتها الفتح لا ما ينفعش زي مثال تاني مالك يوم الدين الكاف المكسورة معظمنا بيقول مالك يوم الدين أنا عملت إيه كده أنا خليت الكاف ساكنة يبقى حذف الحركة ده مشكلة كبيرة جدا نجيب مثال تاني أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وده خطأ بقى منتشر جدا أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ده الصواب الخطأ فين يا شيخ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ده أنا سكنت النون هنا في الموضع ده والنون في الكلمة دي ليه يا شيخ بسبب إن أنا عشان أكسر هيئة الضمة المتتالية فأقول إيه يلعنهم يلعنهم شفتوا الفرق ايه ان انا اثبت الهيئه يبقى الهيئه مهمه جدا وتحقيق الحركه مهم جدا والا انا سكنت كده النون طب انا عملت ايه كده اولا وقعت في خطا الا وهو تسكين حرف ايه متحرك حذفت الحركه يبقى انا حذفت حركه وسكنت حرف يقبل الحركه الحاجه الثالثه ان ممكن يكون في موضع حذف الحركه فيه يغير في المعنى فناخد بالنا من هذا الخطأ والخطأ ده شائع ومنتشر بشكل كبير جدا بين الناس آآ آآ مثلا وعد الله وعد ما قولش وعد الله ده المعنى اتغير خالص صح هي وعد الواو مضمومة والعين مضمومة والدال مضموم العين مفتوحة آسف والدال الواو مفتوحة والعين مفتوحة والدال مفتوحة عندي حركات فتح متتالية يبقى ايه وعد مش وعد وعد الله ما ينفعش وعد الله الذين امنوا ما اقولش وعد الله الذين امنوا ما ينفعش انا كده عملت ايه غيرت معنى واسقطت حركه من القران موجوده بالفعل منطوقه ومرسومه ما ينفع الكلام ده ايه من الاخطاء الثانيه اماله الحركه اماله الحركه ده مالك الحركة دي موجودة عندنا في في القراءات اه بس عندنا في حفظ ما عندناش إمالة الحركة طب يعني الخطأ دوت ما تقول لنا مثال يا شيخ طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام أما أقول بسم الله الرحمن الرحيم أنا عملت إيه كده طب تاني اسمعوها تاني اسمعوا الخطأ تاني وانا بقول الخطأ البيان بسم الله الرحمن الرحيم انا عملت ايه انا املت حركة الفتح للراء المشددة لضم قلت بسم الله الراء فين الراء المفتوحة هي بسم الله الراء تحيل الهيئة عدم تحيل الهيئة دوت تعمل معايا امال على طول الراء مش الراء راء ده خطأ طب الخطأ ده سببه ايه سببه ان حضرتك وحضرتك عايزين تحققوا هيئه التفخيم احنا قلنا هيئه التفخيم هي ايه هي مط للشفتين الامام بس قليل يعني انا بمط الشفتين بشكل بسيط جدا حضرتك وحضرتك بقى بتاخد بتمطوا قوي الشفتين فتاخدوا هيئه ايه هيئه الضم فتبقى ايه ما بين ف... انت بتحقق هيئه الف... حركه الفتح واخد هيئه الضم تبقى ايه الر هي الر الامر سهل والله التكلف هو اللي بيوقعنا في ده يعني احنا مش مع اللي بيبالغ في هيئه الحر... الشفتين وتحريك الشفتين بشكل مبالغ فيه ولا مع اللي بيقول الشفتين ما يتحركوش الدين بتاعنا دين وسطيه واحنا بنتبع هذا المنهج القران كمان قراءته فيها وسطيه ما اقولش الرحمن ولا اقول الرحمن الر ما ينفعش برضه يبقى انا محتاج ان انا احقق الهيئه وعدم المبالغه في الهيئه عشان ما اعملش ايه اماله ايه تاني آه، برضو ده ده خطأ في الحركه برضو و- ومشتهر قوي والذين آه، والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ينفع أقول والذين ي... والذين يقيمون الصلاة ومما مما مما صح الثانية صح ها الأخيرة دي مظبوطة قوي ليه؟ لأن أنا حققت الحركة الهيئة ومما مش ومما مما إيه؟ ما ما هي ما ولا مي؟ ح- حاجة مهمة جدا محتاج ان انا اعرفها وحضراتكم تعرفوها تحقيق هيئة الكسر مهم جدا اي حرف محرك بكسر محتاج ان انا ايه احقق فيه الهيئة زي ايه صراط الذين الصاد هنا مكسورة ما اقولش صراط الذين وبالغ ووصلها للايه للسين ولا اقول صراط الذين صا فين يا عم الكسرة ما ينفعش انك تقولها كده هي صي صراطا يبقى ناخد بالنا محتاج ان انا ايه ما اضغطش آه، وانا وانا بعمل اسقاط للفك ما اعملش فيه ضغط جامد قوي ما اقولش سيراتا كده هوصل للصاد للسين لان عندي هيئه استعلاء محتاج هيئه استعلاء برضو بسيطه صي صي ولا بالغ قوي في التفخيم واقول صراطه صراطه الذين صا فين يا عم فين الكسره يبقى محتاج تحقيق الهيئه ومحتاج ان انا ما اعملش ايه ما اعملش اماله لحركة الحرف احنا اتكلمنا عن إمالة الحرف وفي إمالة في الحركة يعني احنا عندنا بنعمل إمالات في كل حاجة والسبب ايه الأداء الشيخ ليه أداء معين وأداء متميز واحنا نسعد جدا وانا والله انا بحب جدا وبستمتع بالأداء المتميز لكن الأداء لما يجي على حساب قراءة القرآن لا بلاش الأداء ما ينفعش ان انا اخلي الاداء بتاعي يغير في صوت القرآن ما ينفع الكلام ده يبقى انا محتاج ايه محتاج ان انا اادي اه اداء جميل وصوت جميل مهم جدا جدا جدا اصحاب الاصوات الجميلة نسمعهم واصحاب الاداء الجميل المتميز نسمعهم لكن لو لو دول طاغوا على ضبط القراءة لا يعني انا انا انا بصلي ورا ناس اصواتهم جميلة جدا وادائهم جميل جدا لكن ما بعرفش اصلي بنشغل باللي بيعملوه كله من اخطاء في القراءة وده بسبب ان انا بعلم قرآن واخطاء مش مقبولة سواء كانت في ازمنة او كانت في ايه يا في ازمنة يا اما في امالة حركة امالة حرف مد يا اما في ترعيد صوت يا اما في زيادة حرف نقصان حرف وكل ده بسبب ايه بسبب ان الاداء هو اللي غالب عليهم لا الاداء عندي اذا كان بيخدم القرآن اهلا بيه في القراءة إذا كان الأداء دوت بيأثر على القرآن على قراءة قراءة القرآن بالسلب لا ماليش علاقة بيه أغير أدائي طيب إيه تاني من الأخطاء المبالغة في زيادة زمن الحركة إن أنا إيه أضغط على الحركة قوي إحنا عايزين نتفق على حاجة مهمة قوي يمكن أنا قلتها قبل كده من زمان وهعيدها تاني دلوقتي بس بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ركزوا معايا في الكلام اللي هقوله دوت الإمام الطيبي يقول إذ الحروف إن تكن محركة يشاركها مخرج أصل الحركة كمخرج الواو ومخرج الألف والياء من مخرجها الذي ألف أو الذي عرف فهمتوا حاجة؟ طب صلوا على النبي تاني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الشيخ بيقول الحروف لما تكون متحركة يعني الحرف المتحرك بفتحة أو بضمة أو بكسر يشاركها مخرج وأصل الحركة يعني بيشترك في المخرج مخرج تاني وهو مخرج أصل الحركة احنا قلنا أصل الفتحة إيه؟ ألف يبقى مخرج الألف يشترك معاها مخرج الكسرة إيه؟ أصل مخرج الكسرة إيه؟ الياء يبقى الياء تشترك معاها في المخرج الضمة الواو يبقى أنا مهم ان انا اعرف الكلام دوت اعرف ايه ان انا بنتقل من مخرج الحرف الاصل الى مخرج الايه الجوف يعني يكون حرف متحرك بنتقل من مخرج الحرف الى مخرج الجوف عشان اجيب اصل الحركه مكان خروج الحركه المكان اللي بتولد منه الحركه مفيش حاجه بتطلع الا لما يكون ليها مكان مولد حتى الحركات حتى الحركات ده الغنى الصوت ليه مكان بيتولد منه اللي هي مش حرف فانا دلوقتي محتاج ايه محتاج ان حضرتك تفهم كويس قوي وحضرتك تركزي معايا كويس جدا في في اللي انا بقوله دوت يبقى انا محتاج ايه محتاج ان انا اعرف ان انا بنتقل من مخرج الحرف الى مخرج ايه اصل الحركه طب ايه اللي بيحصل بقى يا شيخ ايه اللي بيحصل ان انا بضغط قوي بعد ما اسيب مخرج الحرف بضغط فين في مخرج اصل الحركه واللي بيحصل ايه اني بولد حرف مد اما اقول ان الذين امنوا ان ان انا كده اتخلصت من غير ما اعمل مشكله اسمع بقى إن الذين آمنوا إن ليه طب يا شيخ ليه نعمل كده ليه أولد حرف مد من الحركة بسبب إيه بسبب إن ده غلط ما تضغطش إن الذين أنا كده غلطت يا جماعة في القراءة ما أظنش لازم أنفعل بالقراءة ويحصل لي تشنج وأقول إن ال... ليه ما نقرأ القرآن بشكل سهل والله مش كلامي ده كلام رب العزة جل في علاه ولقد يسرنا ودايما بقول يعني المقطع ده ولقد يسرنا القرآن للذكر ربنا سهل القراءة ليه نتعب نفسينا و... وانفعالات وتلاقي أخونا صوته هيروح ويعمل ايه يختلس النفس هيروح منه في نص القراءة وهو عنده حرفة بقى ومحترف للمسألة ديت يعمل ايه ياخد نفسه في النص ده خطأ خطأ ممكن ياخد نفسه في نص كلمة هو فاكر دي شطارة جدعنة لا هتضحك على مين طب ما انا انا لو قرأت بدون انفعال هحتفظ بالنفس ومش هبالغ في خروج النفس فبالتالي هيبقى معايا مساحة طويلة قوي ان النفس تساعدني ان انا اجيب ايات يعني اكمل الاية او اكمل المقطع اللي يوقفني في في مكان صحيح او حسن يبقى ناخد بالنا الكلام ده بقى طب يا شيخ في الحركات بس ولا آه لما يكون حركة داخل على مشدد يعني حرف متحرك وداخل على مشدد زي إن الذين مثلا أو أم آه أم يقولون مثلا أم آه لا أم يقولون ده ده إضغام لكن إن مثلا طب ده في حاجة تانية ده في في, في الإخفاءات أما أكون داخل على إخفاء يبقى إحنا نحذر من حاجة أما يكون عندي حركة حرف متحرك بحركة ركزوا معايا بالله عليكم حرف متحرك بحركة فتحة أو ضم أو كسر وجي بعديه إخفاء أو جي بعديه مشدد يبقى خد بالي ما إيه ما ولدش حرف مد طب الإخفاء جيب لنا مثال يا شيخ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام أما أقول ينفقون أنا عملت إيه كده ين أنا جبت واو من حركة الضم بتاعت الياء أما أقول أندادا انا جبت برضه حرف الف اه يبقى انا اخد بالي ان كنتم ما اقولش ان كنتم ولدت ياء يبقى انا محتاج ان انا اتخلص من الحرف المتحرك مش بسرعه قوي يختلس زي ما قلنا ان في اختلاس ولا اتعامل معاه ببطء قوي واولد حرف مد منه اتعامل معاه بحكمه ان الذين امنوا ينفقون أندادا ماشي ونقص على ذلك قص على ذلك في جميع النظائر طيب ايه من الاخطاء التانية اللي بتقابلنا ابدال حركة بحركة ودي مصيبة بقى ليه لان الحركة ممكن تغير المعنى واي حاجة فيها تغيير المعنى دي مش مقبولة خالص يعني انا ممكن اغير حركة مكان حركة طب ما يا شيخ ده ايه المشكلة يعني دي حركة بدل ما هي فتحة خليتها ضم بدل ما هي ضم خليتها فتحة لا يا أخي الموضوع دوت ممكن في كلامنا العادي يقبل لكن في القرآن ما ينفعش قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء لو قلت إنما يخشى الله من عباده العلماء دي مصيبة يا أخي أنت بتقول إن ربنا بيخاف العلماء نستغفر الله دي حركة يا شيخ دي حركة لا مش حركة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أنا بقرأ القرآن وبسمع الكلام ده والله بعض الناس يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بقى سيدنا إبراهيم هو اللي ابتلى الله معاذ الله ينفع الكلام ده وبقى الأمثلة بقى كثيرة جدا صراط الذين أنعمت عليهم مين اللي أنعم الله الكلام لرب العزة أما أقول أنعمت الكلام عائد على القارئ أنعمت أنا دي مصايب أنا بقول دي مصايب وفي الآخر مش عايزين نتعلم قرآن نقول إيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أنا بتعتع يا شيخ أمسك المصحف ألخبط الدنيا وأنا بتعتع يا شيخ أنا هو مش دي التعتعة لا يا أخي التعتعة ديت اقرأ القرآن وانت بتتعلم لو في خطأ وانت بتتعلم انت كده بتتعلم لسه اقرأ القرآن بس تكون بتتعلم انا بقولش لحد ما يقراش القرآن لكن اتعلم يا اخي اتعلم يا اخت ما ينفعش ان انا امسك المصحف واقرأ ختمة كاملة كل شهر او ختمتين في الشهر او ثلاثة في الشهر وانا افتكر ان ده قربة لله وانا عمال ارفع المنصوب وانصب المرفوع وارفع المجرور واغير في الحركات الاعراب ما ينفعش ما ينفعش ان ده يكون مقبول وبنقص حرف من من القرآن وازود حرف من القرآن بمزاجي مش مقبول الكلام ده كله المتعتع هو اللي بيتعلم وفي مشقة وقلنا قبل كده بقول لحضرتك قولي ولا الضالين بقول لحضرتك قول كده تقول لي ولا الطالين يا شيخ مش بالطاء دي بالضاد طب قول ورايا تاني ولا الضالين تقول لي ولا الطالين لسانك مش مطوعك مالك يوم التين يا اخي ما فيش التين ده الدين ما تهمش في الدال انت مش عارف تتحكم في المسألة وانا عمال ادرب حضرتك ازاي تتخلص من المسألة ديت انت كده في حالة عتاع لكن امسك المصحف واغير في الحروف وفي الحركات الصاد تبقى سين والسين تبقى صاد في بعض المواضع والطاء تبقى دال والدال تبقى تاء في بعض المواضع و و و وخلي الضاء ذال والذال ضاء الحروف والقاف كاف وال... لا لا لا الكلام ده مين ما انزل الله به من سلطان ما ينفع ان انا اقول الكلام دوت اقول ان هو ده التعتع فما ينفعش لازم نتعلم وبفضل الله تعالى ومنته علينا دلوقتي التعليم في كل مكان ما اظن إن وأتحدى كمان إن شاء الله القرآن انتشر تعليمه بشكل غير عادي دلوقتي ما أظن إن في مكان حضرتك موجود فيه أو حضرتك موجودة فيه ما فيهوش مسجد بيعلم قرآن ما فيهوش دار لتعليم القرآن ما فيهوش معهد بيعلم قرآن ما فيهوش أخت بتعلم قرآن للأخوات ما فيهوش أخ بيعلم قرآن للإخوة ما فيهوش الكلام ده لا مين قال الكلام ده كل مكان بفضل الله تعالى يعني سواء في الحضر أو في الريف في كل مكان ما في مكان فيه دلوقتي يخلو من معلم قرآن ومعلم القرآن ما فيش حد عنده حجة لكن احنا بنا ايه دايما بنتحجج بالانشغال اصل انا مشغول يا شيخ اصل انا موظف وانا قاعد طول اليوم بصراحة على المكتب في الشغل يعني ماسك الجران بلاش احسن اخواننا الموظفين يزعلوا مننا انا قاعد بشتغل شغل بجد وبشتغل من الصبح لحد الساعة 4 فأروح البيت أريح بقى هتقول لي انزل احفظ قرآن يا أخي بالله عليك احنا بنطلب منك ساعة كل يوم بس خليهم ساعتين طيب ساعة للورد وانت رايح الشغل في المواصلات اسمع قرآن شريك كاس تحطه في السيارة معاك وانت ماشي أول ما ترجع من الشغل اقرأه وريح شوية وبعد كده ايه بعد كده يا شيخ اتعلم شوف مكان اتعلم فيه ساعة واحدة ساعة واحدة تكفيك ثلاث مرات في الاسبوع ومرتين في الاسبوع مش هنقول كل يوم يا اخي ده احنا لو لو اتعملت مسابقه في تعلم القران وهندي عليها جوائز كبيره جدا اظن يعني الالاف المؤلفه هتشارك فيها يعني لو قلنا مثلا عندنا مسابقه آه، اللي هي- هنعمل دوره لتعليم القران الدوره ديت هنظبط فيها القراءه والح- و- و- و- ونحفظكم فيها القران آه، في خلال مثلا ثلاث شهور بس محتاجين ثلاث شهور دول ثلاث ايام في الاسبوع كل يوم ساعتين والفائز هياخد 100000 جنيه وهنحفظ في الثلاث شهور دول البقره وال عمران ها مين هي- هيشارك معانا في المسابقه يعني ده هيقول لك احنا هن- ده احنا هنفضي الوقت كله هنف... وإيه مين ده كله بيشاور بيرفع ايديه كله بيرفع ايديه ليه لان الموضوع ايه ده 100000 جنيه يا شيخ يا سلام بقى لو 100000 دولار كمان كله هيشترك يا اخي ده يعني احنا بنقول لك هتخش الجنه هتاخد حسنات لا حصر لها هتاخد هتاخد حسنات كتير جدا انت ليه مستغني عن الحسنات ليه ما تدورش على الحسنات ليه دايما بندور على غير الحسنات مهم جدا بالله عليكم اتعلموا القرآن لازم نتعلم القرآن طيب يبقى احنا قلنا ممنوع ابدال حركه وده ليه مشاكل كتيره جدا بتقابلنا واحنا بنعلم القران بسبب ان آه، آه، خاصه اللي بيحفظ بشكل سريع يعني يحفظ القران في سنه ونص في سنه فبيبقى عليه ضغط وفي ست شهور في ناس بتحفظ في ست شهور فبالتالي ما بيقدرش يحقق ضبط الحركه في القران يقول لك ايه طب ما انا لما احفظ بس واختم بعد كده اعمل الختمه الثانيه والثالثه ضبط قراءه ما ينفعش وانا بقول الكلام ده على مسؤوليتي ما ينفعش لان انا بقابل مشاكل من من النوع ده حافظ القران زي اسمه بس في اخطاء في تشكيله وفي الحروف تعال اضبط بقى يا عم الشيخ ممكن ياخد 10 سنين يضبط القراءه ليه لان اختزل في الذاكره خلاص و- وترسخ في الذاكره الخطا صعب جدا انه يمحوه وبالذات الحركات وابدال الحروف فبيطلع عينينا عشان نضبط المساله ديت طب ليه يا اخي ما بدل ما تاخد سنه خد ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين احفظ فيهم القرآن بشكل فيه إتقان انت مش فرض عين عليك انك تحفظ القرآن هو فرض كفاية لكن فرض عين عليك وعلى حضرتك انكم تقرأوا القرآن بشكل صحيح ما ينفعش ان حد يقرأه بغير ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش خالص ما ينفعش نقرأ القرآن بغير ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم خالص ما فيش حد يقول الكلام ده طيب آه، من الأخطاء اللي بنقابلها في الحركات برضو هي الحرف المقلقل احنا اتفقنا ان هو يمل الفتح بسبب الاهتزاز اللي في المخرج ان انا احقق بقى حركة كاملة اقول ادعو الى سبيل ربك ادعو ابراهيم لا يا اخي ما ينفعش ولا يا اختي ينفع الكلام ده ادعو الى سبيل ربك ابراهيم لا نبالغ في ايه في القلقله فنولد حركه كامله فيبقى احنا اضفنا حركه للحرف المقلقل يبقى نقصان حركه مرفوض زياده حرف حركه مرفوض اماله حركه مرفوض توليد مد من الحركه مرفوض برضو الغنه في الحركه ما احنا قلنا الغنه في المدود والحركات مرفوض كل ده ممنوع اختلاس ممنوع في الحركات كل ده ممنوع في الحركات يبقى النهارده باذن الله تعالى نخرج من الحلقه ديت بفائده مهمه جدا الا وهي ان الحركات ها بيانات الحروف وان الحركات لابد لها من التجويد ان تجود لابد من تجويد الحركات اضبط زي ما بضبط الحرف اضبط الحركه والا اقع في خطا والقران منزه عن زياده ونقصان وعن تبديل وعن تحريف هذا ما أعلم والله تعالى أعلى وأعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل إن شاء الله ابتداء من الحلقة القادمة نبتدي نتكلم بقى عن حروف المد وكيفية آه، معرفة حروف المد والحركات في المد يعني والمد المتصل والمد المنفصل والمد اللازم والمدود الفرعية كل ده هنتكلم عليه بإذن الله تعالى ابتداء من الحلقة القادمة أخرج إلى فاصل قصير ومعانا سورة الزلزلة بعد الفاصل نتلقى على اتصالات حضراتكم ومعانا متن التحفة هنراجع على الأبواب اللي خدناها فاصل قصير أستودعكم الله السلام على... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معانا سورة الزلزلة وقبل ما نقرأ سورة الزلزلة هنراجع على المتن من أول آه، المقدمة إلى الميم الساكنة وكل ما ناخد باب هنراجع عليه في الحلقة اللي بعديها كل اللي فات مستعدون مستعدون مستعدون إن شاء الله آه، حول المتن واسمعوني كده إن شاء الله وبعد كده ننتقل إلى تصحيح الصورة قال الناظم رحمه الله تعالى آمين يقول راجي رحمات الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعريفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستات آتت في يرمالون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يضغاما فيه بغنات بينمو علما إلا إذا كان بكلمات فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والرا ثم كررنه والثالث الإظهار عند ال... والثالث الإخفاء عند ال... اتلخبطت صح؟ تاني من أول والثاني إدغام بغير غنة في اللام والرا ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء لمن بغنات من ال... مع الإخفاء تاني هم لخبطوني في, في تحويل الكاميرا والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنات مع الإخفاء والرابع الإظهار والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب طب أجيب الباب ده من الأول طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يمكن عشان ما قلتش صلوا على النبي أنا اتلخبطت من الأول بقى النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستات آتت في يرمالون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغاما فيه بغنات بينمو علما إلا إذا كان بكلمات فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والرا ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء لمن بغنات مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في توقا ضع ظالما وغن ميما ثم نونا شديدا وسمي كلا حرف غنات بادا والميم إن تسكن تاجي قبل الهجا لا آلف اللينات اللي ذي الحجا أحكامها ثلاثة لمن ضابط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها آتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسميها شفوية واحذر لا دواو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي كده احنا خدنا كام باب كده خدنا المقدمة باب أحكام النون الساكنة والتنوين باب آه، أحكام الميم والنون المشددات آه، باب أحكام الميم الساكنة يبقى كده خدنا أربع المقدمة وثلاث أبواب والمرة الجاية هناخد الباب الرابع إن شاء الله ونعيد تاني في المرة اللي بعديها إن شاء الله لو في اتصالات بقى إن شاء الله لقد صلى حضراتكم على صورة الزلزلة ولا أقرأ طيب نقرأ عقبال ما تيجي اتصالات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرج وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال حبة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره طيب معانا الأستاذ مصطفى السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك يا شيخ مصطفى ازيك يا شاشه الحمد لله في نعم والله آه، ان شاء الله اقرا اتفضل آه، طب اخواتي يقراوا لنا ان شاء الله اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك خد بالك يا شيخ مصطفى.
أوحى شيخ لها.
مصطفى شيخ مصطفى ما قلتش بأن ربك لأن كده عملت همزة تانية نعم.
بي أدي همزة أن همزة ثانية هي بأن على طول ماشي حاضر. بأن ربك أوحى لها مم.
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة لا لا مثقال جبت ألف نعم قلت مثقال ذرة مثقال ذا على طول مش حاضر. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله فيك يا مصطفى
السلام ها عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مين معايا محمد ان شاء الله ازيك يا محمد الحمد لله اتفضل يا محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله فيك يا محمد طب عبده بقى ان شاء الله
من السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من معي يا عبد الرحمن ان شاء الله ازيك يا عبد الرحمن الحمد لله بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وان حبكم في الله حبك الله زحمتنا فيه قبل يا ما شيخ اقرا عبد بس الرحمن.
اختي هتقرا ورايا طيب اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها اخبارها أخ...
أخبارها مش بارها بص يا عبد الرحمن إيه؟
اخبارها أخبارها تمام أخبارها امم بأن ربك أوحى لها امم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أختي هتقرا ورايا بارك الله فيك يا عبد الرحمن أختي هتقرا ورايا ن- نسمعها ان شاء الله
ألو السلام عليكم عليكم مين معايا عائشة ازيك يا عائشه الحمد لله عامله ايه بارك الله فيك وجزاك الله خير بارك الله فيكي وجزاك الله عني خير ها اقرأي إذا زلزلت الأرض زلزلها وأخرجت الأرض قاله وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخباره بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر حيث أشتاق ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله فيك يا عائشه وفي اخواتك بسم الله ما شاء الله يعني اربعه من الاخوه وبسم الله ما شاء الله يعني كلهم بي- حابين يقراوا القران وبيقراوا القران ربنا يبارك فيهم ويحفظهم معانا عائشه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله استاذه عائشه وبركاته.
اهلا بحضرتك استاذه عائشه أقرأ إن شاء الله اتفضلي حضرتك ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها لا ما يوم- خد بالك خد بالك حاجه عائشه ما نعم بقولش ما لها شديد ما الهجره لها.
ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس ناخد بالنا حاجه عائشه من حاجه نعم آه، لازم ابين قوي الالف بتاع اوحى حاضر عشان لو ما ما ظهرش معايا هيحصل ايه هقول ايه بان ربك اوحى لها يبقى انا عملت ايه لغيت ال- المد وغيرت معنى أيوة ربك اوحى لها زي في القصص آه أعوذ بالله فسقى لهما لو انا شلت الالف تبقى ايه فسقى لهما والعياذ بالله وهذا تغيير المعنى هم.
بأن ربك أوحى لها تمام يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم مم.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله فيك يا حاجه عائشه آه معانا اثار السلام عليكم الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله عامله ايه يا اثار الحمد لله اخبارك ايه الحمد لله انت في اجازه دلوقتي صح الحمد لله معلش بس ما مش هقدر اقرا علشان بس عامله عمليه اللوز ودعي لا ألف سلام عليك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ودعاء بقى مشاهدينا الكرام كلهم لأثار أثار يعني آه، بنت جميلة جدا وطيبة جدا ومحبة للقرآن فدعاكم ليها إن شاء الله ان شاء الله
ماشي أثار دعيتك احسن جدا أنت أنت اللي تدعي لنا يا أثار
ادعيكم ان شاء الله خلاص بالله عليك تدعي لنا وادعي لي أنا دعاء خاص كده ان شاء الله شكرا يا أثار معانا الأستاذة شيماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا بيك اهلا بحضرتك اقرا اتفضلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زل- زلزالها زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر ما الناس قلتش يص هي يص عشان بقاش جبت زي بس بدل الصاد يصدر يص مش يظ مم.
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ما قلتش ومن يا يرى يرى يرى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله فيك يا استاذ شمال معانا الاستاذه مريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا مريم الحمد لله ها تقراي معانا
ادى لأمي وأبي وأخي و... وأنا بال... آه، بالح- بحفظ القرآن و... وجدي وجدتي بالرحمة والمغفرة اسال الله العظيم لكم جميعا حفظ القران واسال الله المغفره لجدك وجدتك ان شاء الله اتفضلي يا مريم أقرأ الزلزال إن شاء الله ان شاء الله
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها اخبارها أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ليروا اعمالهم ليروا, ليروا أعمالهم مم.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا لا ما اقفش على على الغن هنا ذرة خيرا على طول ذرة خيرا, خيرا يره ومن يعمل مثقال ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله فيك يا مريم معانا آلاء السلام عليكم
عليك السلام آلاء السلام عليكم عليكم السلام أهلا بيك يا آلاء
ممكن أقرأ سورة إذا زلزلت الأرض اتفضلي يا آلاء
بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأخرجت أثقالها.
الأرض بصي يا آلاء آلاء نعم اسمعيني من التليفون وما- ووطي التلفزيون على الآخر حاضر حاضر
مم.
إذا زلزلت الأرض لا زلزالها مش زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض طب زلزالها قولي معايا كده إي- إذا زلزلت ال...
إذا زلزلت الأرض زلزالها ممتاز.
وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض
الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يوم يومئذ
تحدث أخبارها مم. أخبارها
يو- ويقول الإنسان يومئذ بأن ربك أوحى لها
تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر- شرا يرى بارك الله فيك يا آلاء معانا اتصال معانا آيات السلام عليكم من المنيا السلام أستاذة عليكم نهاد عليكم السلام ورحمة أهلا الله بيك وبركاته أستاذة نهاد ازيك يا شيخ اشرف الحمد لله في نعم والله الحمد لله آه، ممكن انصح التحفة اتفضلي وغنى ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرفا غنى تنبادا أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تاتي قبل الهجاء لا آلف لينة لذي الحجة أحكامها ثلاثة لمن ضابت إخفاء نضغ إخفاء نضغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء والثاني إضغام بمثل هاءة وسمي إضغاما صغيرا يافة والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسميها شفوية واحذر لا دواو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي بارك الله فيك يا استاذه نهى جزاكم الله خير خير جزاكم السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته معانا الاستاذه ساره من سوريا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا ساره الحمد لله ها تقراي معانا زلزله
إن شاء الله تفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
قطع الاتصال طيب عقبال ما جينا اتصال انصحي تاني بس الايه الصوره طيب معانا بلال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا بلال
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا بلال يا بلال بسم الله الرحمن الرحيم
يا بلال نعم اسمعني من التليفون يا بلال وطي التلفزيون على الاخر حاضر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة
يا شيخ بلال نعم يا شيخ بلال اقرا باسترسال ما تقفش بين الايه والايه فتره طويله ما تحاولش تسمع نفسك امم
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله فيك يا بلال بس يا ريت بالله عليك حاول تعتاد انك تقرا بشكل اسرع من كده شويه لان الزمن اللي انت قرات فيه الزلزال ممكن اقرا فيه سوره النبأ فمحتاج بس ان انت ت- ايه ما ت- ما ت- ما تتكاش على الح- الحروف والحركات بشكل كده مبالغ فيه لكن قراءتك ممتازه يا بلال معانا الاستاذ احمد السلام عليكم السلام طيب.
عليكم ايوه صح استاذ احمد ايوه
اسمعك استاذ احمد اقرا اتفضل
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله فيك يا استاذ احمد قراءه ممتازه معانا ام نسرين السلام عليكم وعليكم السلام اهلا بيك أيوة نسرين أيوة ازيك يا نسرين الحمد لله ها تقرأ معانا الزلزلة اه طب اتفضل
بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت ال...
وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها أخبارها أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا الناس.
الناس أشتاتا ليروا أعمالهم مم.
فمن يعمل, فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله فيكي يا نسرين معانا سلسبيل السلام عليكم
السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ سلسبيل الحمد لله ها اتفضلي تقرأي معانا الزلزلة اه اتفضلي بسم الله الرحمن الرحيم لا إذا- ما قلتش بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن
حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم جميل.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها و... و...
وقال الإنسان الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها أخبارها أخبارها و- بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس الناس.
أشتاتا ليروا أعمالها فمن لا لا لا لا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم تمام فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى بارك الله فيك يا سلسبيل ممكن ت... ممكن تاخد أختي؟
اه ممكن إن شاء الله السلام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مين السلام معايا
الو أيوة مين انا سندس أهلا بيك يا سندس اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آه، ممكن اقرا اتفضلي بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها لا لا وأخرجته لا وأخرجت الأرض أثقالها مم.
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ ي- يومئذ يصدر الناس أشت الناس أشتاتا تمام ليروا أعمالهم مم.
فمن يعمل مثقال فمن ذرة يعمل سكن خيرا الله يره فمن يعمل مثقال مم.
فمن يعمل مث...
يعمل لا لام مثقال ساكنة يعمل فمن يعمل مثقال ذرة ذرة ذرة خيرا يره مم.
ومن يعمل مثقال مثق مثقال ذر- ذرة ذرة.
ذرة شرا يره بارك الله فيكي آه طب ده كان آخر اتصال ولا ما اتصال طب ناخد آخر اتصال أستاذة هناء السلام عليكم ممكن تليفونك أستاذة هناء السلام عليكم ده ممكن تليفونك أستاذة هناء ايوه السلام عليكم بس عايزه تليفونك يا شيخ اشرف لو سمحت حضرتك خديه من الكنترول إن شاء الله طيب والله ادوني والله ماشي هيدور حضرتك التليفون ان شاء الله في الكنترول طيب انا بس هصح هصح بس الايات بشكل سريع يمكن انا آه، يعني حسيت بهبوط شويه كده فكان في خلل كده في الاداء فهعيدها تاني ان شاء الله ركزوا معايا بقى وتابعوا معايا عشان نختم بيها ان شاء الله الحلقه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله فيكم وبإذن الله تعالى آه طب أعلق بشكل سريع كده معانا دقيقتين أعلق على الأخطاء اللي إيه اللي سمعتها واللي بسمعها كتير في هذه الصورة المباركة إذا زلزلت كتير من الناس بيقول إذا زلزلت بيخلي إزاي ذ- آه، ذال لا إذا زلزلت طبعا لاحظنا تشكيل وده اللي كنت بتكلم فيه في حلقه النهارده كنت بتكلم على اخطاء التشكيل ما تنفعش مش مقبول ان انا اخطا في التشكيل ليه لان ده بيغير معاني كتير قوي وغير مقبول ان انا اقرا بغير ما ايه ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم الارض يبقى محتاج ان انا ابين الراء الساكنه اذا زلزلت الارض ما اقولش الارض ولا اقول الارض ما ينفع الكلام ده كله بحركك الهمزه الا وفخم الراء الار وفخم الضاد ضو زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها ما قلتش أثقالها أث لا ولا أقول قالها ولا فخم اللام أثقالها وقال الإنسان ما لا عندي إخفاء هنا الإنسان ما أقولش الإنسان ولا أقول الإنسان ما عملش ريح الضم انا بحقق الاخفاء الانسان شوفوا القراءه سهله ازاي يومئذ يومئذ دي لنا كلام معاها كتير قوي لان كتير من الناس بيقع في خطا وهو فصل يوم عن اذن يقول يومئذ يومئذ تحدث اخبارها يومئ ما ينفعش هي يومئذ يومئ مائي مش مائي ما اعملش دفع مفصل بين الك- بين خلي الكلمه نصين نصها يوم ونصها ايه اذن وده خطا منتشر جدا اخبارها عندي همزه مرققه خاء مفخمه باء مرققه اقول ايه اخبارها حركه للشفتين تخلصني من الايه من ال- الاخطاء آه، اللي بقع فيها في التخليص بين التفخيم وبين الترقيق بأن ربك أوحى لها لابد من بيان الايه حرف المد يومئذ زيها يصدر ما اقولش يصدر الصاد ممكن تشوب يشوبها صوت ازاي وده موجود في بعض القراءات زي عند الإمام حمزة آه، لكن عندنا في حفص ما عندناش ايه الصاد بت... ب- ب- الصاد هي صاد آه، الشاة ليروا ما قلتش ليروا طبعا ده خطأ تشكيل ما ينفعش فمن يعمل مثقال ذرة الذال مرققة والراء مفخمة وال- والتاء المربوطة مرققة يبقى ايه اخلص بالايه ذرة ذرة خاء ذرة خاء وبجيب بعديها خاء مفخمة آه بيقولوا لي وقت الحلقة انتهى يعني آه ألقاكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم لاستكمال باب حكاية أو حكاية حروف الإيه؟ حروف المد الثلاثة هنتكلم عن الحكم الخاص بحروف المد الثلاثة وهو حكم المد والقصر في نهاية الحلقة بشكر كل اللي اتصلوا علينا جميعا آه، وكل مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة كما أشكر باسمكم القائمين على قناة الرحمة جزاهم الله عنا خيرا وجزاكم الله عنا خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيب للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشر